السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف مع كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أرخص الحب إذا كان كلاما وما أسهل الحب إذا كان كلاما وما أضيع الحب إذا كان كلاما وقضية الحب خصوصا كلها كلام اجتمع بعض الناس في مكة فتكلموا في مسألة الحب حب الله عز وجل فقال الجنيد كفوا عن هذه المسألة أن تسمعها القلوب فتدعيها الادعاء وسبق في حين شرحت قصة أصحاب الغار وقال الرجل كانت لي, كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء قلت هنالك أن كل الرجال يقولون ذلك كل رجل يقول للمرأة ده أنا بحبك حب ما حصلش قبل كده فيش حد في الدنيا حبه وهي تقول له نفس الكلام هذا كله كذب وادعاءات وكلام فارغ الحب الحقيقي يا ناس ايها المسلمون ايها الاخوة الحب الحقيقي الحب الحقيقي حب الله تعلق القلب بالله الاقبال على الله بس هذا هو الحب الحقيقي هذه الحقيقة الوحيدة في حياتك اما كل ما تعيشه في هذه الدنيا وهم اخر وهذا هو الحب الصحيح في حياتك اولا لانه لا يحب لذاته الا الله سبحانه وتعالى يحب لذاته ثانيا لانه عز وجل يحبك ويعطيك وان كفرت به قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرجوكم صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم كيف نحب رسول الله اعلم ان من احب شيئا اثره واثر موافقته والا لم يكن صادقا في حبه افهم كده الايثار الايثار اللي هي ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة الايثار انك تبقى محتاج يعني محتاج الجنيه اللي في جيبك ده محتاجه مزنوق فيه ما تقدرش تستغنى عنه وتؤثر الله به تؤثر ربنا بيه انك انت تبقى محتاج تنام محتاج تنام وتؤثر ربنا بالقيام بالسهر انك انت تبقى محتاج تشتغل في الدنيا عشان تجيب فلوس عشان تتجوز علشان علشان علشان تعمل وتسوي وتؤثر الله بهذا الوقت في تعلم العلم في العبادة في الدعوة الى الله هو ده الايثار ايثار النبي صلى الله عليه وسلم انك انت بتحبه تؤثره انت بتحب تحلق لحيتك وشكلك حلو وانت واقف قدام المرايه وانت حالق تؤثره النبي كان ايه كان حليق ولا ملتحي اه هو ده اللي انا عايز استمر معاه في سلسله كيف كنت لسه بحضر ان انا اتكلم معاكم المره الجايه في الوضوء بقى نتوضى فكنت عايز أقول كنت بقول كده في نفسي في البدايه ان انا اقول لك مش هتكلم على ان فرض وسنه ان ده واجب وده مستحب وده ركن وده شرط لا ده انا هقول لك ازاي النبي اتوضى ازاي يا رب ثبتنا وعافينا يا رب ازاي نتوضى ازاي نتوضى زي النبي مش موضوع بقى فرض وسنه ومستحب واذا عملت كده ينتقد وضوء يعني لو ما عملتش كده ما ينفعش لا انا بتكلم على وضوء النبي الوضوء الكامل اللي قال فيه من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عايزين نعملها دي مرة عشان تمسح البلاوي السوداء المتلتلة بتاعتك اللي فاتت دي كلها اه فالشاهد ايثاره ايثار النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو ده اللي انا عايز نفسي اوصله للامه نفسي اوصل للامه ان يا جماعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث ما هياش احط حديث ده وحديث ده برص طوب ولا بلعب شطرنج في احاديث النبي ان ده صح وده ده وده فرض وده سنه وده لا ونخبط الدليلين في بعض والكلام ده لا ده, ده انا عايز اتعلم ان انا اتعامل بحب بحب ازاي تتعامل مع ربنا بحب مع النبي بحب صلى الله عليه وسلم تحبه انك تحب النبي ويبقى الحب حقيقي ملو قلبك ملو دماغك شوف الانسان لما يتعامل بحب زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ما بتبقاش محتاجه كلام لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض مش محتاجه كلام بتبقى باينه في النظره باينه في الابتسامه باينه في اللمسه باينه باينه في في في في كل حاجه فاللي بيتعامل مع ربنا ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه كده بيبقى باين عليه انه بيحب وهو بيصلي باين وهو واقف في الصلاه ان ده راجل بيحب ربنا باين عليه وهو بيطبق سنة النبي ان باين عليه ان هو ده بيحب النبي لما تيجي سيرة النبي يبان عليه سبحان الله العظيم عايز انقل لكم الحتة دي مهم قوي يقول ايه من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له فإن من أحب شيئا اكثر ذكرا اللي يحب النبي يجيب سيرته كتير اللي كل شويه لك اصل النبي قال اصل النبي عمل طب ما تصلي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو ده علامه اللي بيحب النبي ومن علامات حب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كثره شوقه الى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه ذلك كان خالد بن معدان عبده بنت خالد بن معدان تقول كان أبي لا يأوي إلى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أبو بكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يذكر من شوقه إليهم ويسميهم بأسمائهم ويبكي ويقول اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم حتى تغلبه عينه حتى تغلبه عينه هو كده قاعد يقول آه يا ما أنا مشتاق أشوف النبي والله نفسي أقعد مع سيدنا أبو بكر نفسي أقعد أسلم عليه كده وأحضنه وأبوس راسه وأبوس إيده سيدنا أبو بكر آه أقول له احكي لي يا سيدي أما كنت في الغار كنت بتقول ايه للنبي حسيت بايه لما قال لك لا تحزن ان الله معنا اللهم عجل بقبضي اليك حتى القاه هو ده الحب الحب الحقيقي كثرة شوقك إليه صلى الله عليه وسلم ومن علامات كيف كيف كيف وأخواتها دي كيف آه كيف تحبه كثرة ذكره وتعظيمه وتوقيره وإظهار الخشوع والانكسار عند سماع اسمه لما تيجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يحس كده ب... بالخشوع والانكسار قال أبو إسحاق التجيبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا شوف يقول ايه اهي جت صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازم له كما كان حال حياته لازم حب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لازم له بعد موته كما كان حال حياته قال إبراهيم أبو إبراهيم إسحاق التجيبي قال واجب على كل مؤمن واجب واجب هي دي كيف يا ابني اتعلم كيف كيف كيف كيف يكون حالك عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تبقى ازاي يبقى حالك شكله ايه يقول واجب على كل مؤمن متى ذكره ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم او ذكر عنده ان يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به شوف لو النبي قاعد قدامك بيكلمك يبقى شكلك ايه وانت دلوقتي بتسمع حديث النبي كأنك سامع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين كان مالك إذا, ذك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب الإمام مالك مالك بن انس صاحب كتاب الموطأ الامام مالك امام اهل المدينة الامام مالك لما كان يجي يقول قال رسول الله ينحني ويتغير لونه حتى يشق ذلك على جلسائه فكلموه قالوا له ايه اللي بيحصل ده اقعد كويس وعلي صوتك عشان نسمع فقال لو رأيتم ما رأيت لما انكرتم علي لقد كنت ارى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا تكاد تسأله عن حديث ابدا الا يبكي حتى نرحمه وانا عايز يا اهل الاسلام يا مسلمين يا عباد الله يا اخوتي يا احبتي في الله الاسماء دي تنحفر في اذهاننا لما بقول لك اسحاق التجيبي ابو ابراهيم اما اقول لك الامام مالك ابن انس امام دار اهل الهجرة اما اقول لك محمد ابن المنكدر اقول لك سفيان الثوري سفيان ابن عيينة الاسماء دي تنحفر في ذهنك وذهن اولادك هم دول اللي ربونا وتعلمنا منهم وعلمونا هم دول اهل العلم اللي يتاخد منهم اللي يتفهم منهم الدين اللي هم عاشوا الدين حقيقي شوف بقول لك اهو الامام مالك بيقولوا له انت بتتح... بتنحني وبتتغير ليه قال لهم عشان شفت محمد ابن المنكدر بيعمل كده الدين يؤخذ كده بالتلقي لقد كنت ارى محمد ابن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث ابدا الا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت ارى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم كان دمه خفيف وبيضحك ويهزر فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصليا وإما صامتا واما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه هم دول العلماء هو ده اللي نفسنا في زماننا النهاردة نشوفهم ونراهم نعرفهم قالوا العالم من افادك لحظه قبل لفظه افادك لحظه قبل لفظه يعني اللي ما تشوفه بعينيك منه يفيدك اكتر من كلامه هي دي رؤيته عشان كده الامام مالك بيقول ان جعفر بن محمد كنت اروح له كتير ما كنتش اشوفه الا على ثلاث حالات اما بيحدث يقول قال رسول الله يروي الحديث او بيقرا القران او ساكت ولا يتحدث فيما لا يعنيه بيتكلم على اللي شافه قال وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا حد ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وش يصفر يقول وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل ولقد كان ده لسه الإمام مالك بيحكي عن مشايخه وأساتذته اللي خد منهم وتعلم عنهم قال ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى وجهه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما يجيب سيرة النبي وشه يحمر كأنه هي... الدم هينط منه ولسانه ينشف هيبة لرسول الله الناس دول كان بيتكلم عن سيدنا النبي وحاسس ان النبي قدامه هو حاسس ان النبي معاه حاسس انه شايف النبي وبيكلم النبي فعشان كده كان ده تأثره اما احنا هيصة مولد ومفكرين ان احنا في دين او على دين يقول الإمام مالك ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير ولقد كنت آتي عامر ابن عبد الله ابن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ساعة ما ما تيجي سيرة النبي يبكي حد عينيه ما تنشف من كثرة البكاء ولقد رأيت الزهرية كل دول الإمام مالك بيحدث عن مشايخه ابتداء من محمد بن محمد بن المنكدر وبعد كده قال جعفر بن محمد وبعد كده قال عبد الرحمن بن القاسم وبعد كده قال آه، عامر بن عبد الله بن الزبير وبعدين قال الزهري ولقد رأيت الزهرية وكان من أهنأ الناس وأقربهم عيشا كان غني وفلوس كتير وعيشة حلوة وسعادة فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اقعد يا ابني فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته الزهري إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهنأ الناس عيشا فكأنه ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه صفوان ابن سليم إذا ذكر النبي عنده صلى الله عليه وسلم يبكي ويفضل يبكي ويجي يتكلم مش قادر يتكلم يغلبه البكاء ويسكت ويجي يتكلم يغلبه البكاء ويسكت يجي يتكلم يغلبه البكاء لحد الناس ما يقوموا ويسيبوه وروي عن قتاده أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل الإمام مالك نفسه بقى لما كثر الناس على مالك قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم ناس كترت بقى يقعد قدامه في المجلس ألف ألفين تلاتة عشرة وهو صوته ما يسمعهمش يسمع صفين ثلاثة مفيش ميكروفونات فقالوا له هات واحد يبلغ عنك يقعد في الوسط ويعلي صوته ويسمع الناس قالوا لو جعلت مستمليا يسمعهم قال قال الله تعالى كان بيقعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل المدينة امام اهل المدينة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد الرسول فقال لهم اجيب واحد يعلي صوته ازاي قال قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء قال لهم ازاي واحد يرفع صوته في مسجد الرسول وكان ابن سيرين ربما يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ويتأول له هم دول العلماء هم دول الأكابر هم دول اللي أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرفوا النبي عرفوه وعرفوا ازاي يعيشوا مع حديث سنته كيف حالك مع الله انا عايز اسألك انت بقى في سلسلة كيف واخواتها كيف بيتكم مع النبي اه بيتكم اخباره ايه مع النبي يعني مراتك زوجتك وولادك يعرفوا قد ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انا يا جماعه لما بقول لكم الاسماء اللي انا ذكرتها النهارده دي كلها اسماء علمائنا وكبرائنا واساتذتنا كنت بقول النهارده اولادك يعرفوا ايه من الاسماء دي ايه من اسماء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم النهارده يعرفوا اسماء لعيبه الكوره في مصر وخارج مصر النهارده يعرفوا اسماء الممثلين والمغنين في مصر وخارج مصر لكن آه، يعرفوا قد ايه من سيره النبي لما النبي اتشتم قلت ساعتها ان اللي شتموه ما يعرفوهش لو يعرفوه كانوا حبوه واتبعوه والعيب عندنا احنا لان احنا ما عرفناش نعرف العالم مين هو النبي محمد الناس بيتكلموا عن قوتهم ورؤسائهم واصحاب مصالحهم والمخترعين و و بيتكلموا لدرجة الابهار وتتعلم وتتعمل افلام وقصص ومسلسلات وكتب في هؤلاء النبي نبينا محمد خدمناه بايه عملنا له ايه عرفنا الناس عنه ايه احنا نفسنا انا عايز نخرج من الحلقة دي بالسؤال ده كيف النبي في بيتك ومع زوجتك وبين اولادك كيف هو ده الموضوع يا ترى ده التأثر ده تأثرنا لما نسمع اسم النبي يا ترى ده موقفنا بسرعة ان اول علامة من علامات محبته ايثاره العلامة الثانية الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ثلاثة ايثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسك أربعة إسخاط العباد في اتباع السنة قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل يا بني ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة هي دي بتحبه تؤثره تؤثر سنته تعمل بيها وإن كره الناس خمسة كثرة ذكرك له ستة كثرة شوقك إلى لقائه سبعة تعظيمه وتوقيره وإظهار الخشوع والانكسار عند سماع اسمه ثمانية أحب محبتك لمن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسب من سبهم فمن أحب شيئا أحب من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده علامة الإيمان حب الأنصار وبغض من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يكره النبي نكرهه واللي النبي يكرهه نكرهه عشان خاطر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنها من العلامات أن تحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم 11 يجب أن تقف عند سنته تتعلمها وتقيم حدودها الأخيرة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم كل دي في كيف نمرة 12 شفقتك على الأمة ونصحك للأمة وسعيك في مصالح الأمة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فلازم تبقى حريص على الأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم عشان تبقى بتحبه الأخيرة من علامات محبته صلى الله عليه وسلم زهده زهدك في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه في حديث عبد الله بن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا تقول قال يا رسول الله والله إني أحبك ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه هو ده حب النبي اتعلمت دلوقتي في 13 نقطة كيف تحب ابدأ نفذ وطبق واعمل لأن الموضوع مش موضوع كلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحبكم في الله